السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على محمد اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد ثم أما بعد فقبل ما نبدأ درس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نسأل أخبار قيام الليل إيه مين اللي امبارح قام يعني ساعتين على الأقل يرفع إيده كده الله أكبر طب ثلاث ساعات إن أنا عارف الناس خايفة من الرياء إن شاء الله يعني طيب مين اللي معاه السواك بتاعه يا جماعة اللي معاه السواك بتاعه الناس بدأت ترفع إيدها بقى مفيش هنا خوف من الرياء الله المستعان طيب ربنا يسددنا ويوفقنا جميعا يا رب ويعينا على طاعته ويستعملنا في طاعته ليلا ونهارا قبل ما ابدا درس النهارده يعني انا عايز اوجه لكم نصيحه قرانيه في قول الله سبحانه وتعالى فاذا فرغت فانصب فا فوريا فاذا فرغت فانصب يعني من الايات اللي جمع فيها فائين مع بعض فا فا فاذا فرغت فانصب اوعى تضيع لحظه اوعى تقف لحظة اوعى تتوقف عن طاعة الله لحظة اذا فرغت يعني يقول لك اوقات فراغ المؤمن ما عندوش اوقات فراغ المؤمن الحق اذا ارتاح غفل ما بيقفش ما بيستريحش اول اذا فرغت فانصب يعني اذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة اخرى اذا فرغت من اي طاعة فانصب في طاعة اخرى ده القول العمدة في هذه الاية يعني ده القول الاول في هذه الاية اي طاعة تخلصها شوف طاعة تانية اخ يقول لك انا لما بعمل طاعة كبيرة بقع بعدها في معصية يعني اذا اذا فرغت بقع بنتكس او بقى في معصية ليه لانه ما طبقش الاية الاية قالت فاذا فاذا فورا اول ما تخلص طاعة فكر في اللي بعدها لو وقفت تستريح هتقع مش هتقدر تكمل ما عندناش راحة يا جماعة المؤمن ما عندوش راحة المؤمن ما عندوش وقت فراغ المؤمن ما عندوش وقت يضيعه المؤمن ما بيقفش ابدا طب ليه ليه ما بيقفش وليه من طاعة لطاعة من عبادة لدعوة ومن دعوة لقيام ومن قيام لصنائع معروف ومن صنائع معروف لطلب علم ليه المؤمن بيعمل كده ليه عشان الآية اللي بعدها بتشرح ان هدفه عالي جدا ما عندوش وقت يضيعه والى ربك فارغب المؤمن حلم حياته الفردوس الاعلى في جوار الرحمن ذكرى الدار عشان كده اهدنا الصراط المستقيم خليك معايا في كل خطوة يا رب انا مش عايز اقف مش عايز اتعطل مش عايز اقف ابدا في الطريق اليك ليه عايز اوصل لك يا رب يبقى اذا يا جماعة فاذا فرغت فانصب ده مقياس لحياتنا ده, ده, ده حل لحياتنا انك انت لو ارتحت هتقع المؤمن اذا ارتاح غفل عشان كده ثابت البناني وده من الروال للبخاري ومسلم رؤولهم ثابت البناني ده روى حديث في البخاري اللي هو حديث صلاة سيدنا موسى في قبره لما الرسول مر على قبر سيدنا موسى في الاسراء والمعراج فرآه يصلي ثابت البناني كان بيقول يا رب لو كتبت لأحد أن يصلي في قبره بعد موته فاكتبها لي يا رب من شدة اجتهاده في الصلاة وحبه ليها وحبه للعبادة مش عايز يضيع لحظة حتى في قبره يا جماعة عارفين الامام شعبة صاحب قراءة من القراءات المتواترة الامام شعبة الامام شعبة لما جه يموت فبنته بتعيط فقال لها يا بني لما تبكي وقد ختمت القرآن في ركن هذه الحجرة أربع ثمانية عشر ألف مرة 18 ألف ختمة ما من ليلة مرت علي إلا ختمت فيها كتاب الله يعني لو حسبتها 50 سنة كل ليلة بيختم كتاب ربنا الناس اللي هي متفرغة للحفظ وللتجويد وللقراءات لما تحتك ببعضها تلاقي حاجة عجيبة جدا في جهد ختم القرآن وجهد تلاوة القرآن و... يا اخوانا في ناس ما بتضيعش لحظة في ناس ما بتقفش فانا عايزكم تستشعروا معنى قول الله فاذا فرغت فا فانصب فورا اتعب وهات اخرك هات اخرك في كل طاعة ولما تجيب اخرك استريح بعدها لا مفيش راحة ليه لان انت هدفك عالي جدا جدا جدا من الاحاديث الغريبة اللي قرأتها حديث صحيح كل الاحاديث اللي بقولها بإذن الله محققة على الشيخ الالباني بالرسول عليه السلام بيقول روي عنه انه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه الا كان عليهم ترى يعني حسره قال له يعني انا هندم على كل قعدة قعدتها ما ذكرتش فيها الله اه وما مشى رجل في طريق لم يذكر الله فيه الا كان عليه ترى كل مشوار رحته مشوار رحت الجامعة الصبح ورجعت منها ورجعت منها بعد الظهر مشوار رحت تزور صاحبك مشوار نزلت السوق تجيب اكل مشوار رحت اي حاجة تقضيها ولم تذكر الله تندم على المشوار ده يوم القيامة مهما كان المشوار ده اهو وما اوى رجل الى فراشه فلم يذكر الله تعالى الا كان عليه ترى كل نومة نمتها هتندم عليها لو ما كنت ذكرت ربنا قبل ما تنامها يعني ايه يعني هتندم على كل وقفة وقفتها او مشوار مشيته ما ذكرتش في ربنا هتندم على كل قعدة مع اصحابك او سهرة مع اصحابك او قعدة مع صحباتك ما كانش فيها ذكر الله هتندم على كل نومة نمتها ما كانش مختوم ليك قبلها بذكر الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في الثلاث احوال وانت واقف وماشي وانت قاعد اي قاعده مع اي حد وانت نايم على جنبك جاي تنام لازم ذكر يا جماعه مفيش وقت نضيعه مفيش وقت نضيعه ليس لا ما ما من عبد ما من ساعه تمر على عبد لم يذكر الله فيها الا حسر عليها يوم القيامة هتندم يوم القيامة على كل ساعة عدت من غير ذكر والحديث الثاني ليس يتحسر اهل الجنة بقى مش يوم القيامة اهل الجنة الا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها هتندم حتى في الجنة على كل ساعة مرت عليك من غير ذكر ليه كانت هتفرق معاك في مقامك كتير قوي كانت هتفرق معاك في مستوى النعيم بتاعك كتير قوي ومستوى قربك من الله فاغتنم اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم غنيمة عمرك ده غنيمة الشهرين اللي باقيين على رمضان دول غنيمة كل ساعة انت قاعد فيها غنيمة انت الوقت قاعد في بيت ربنا بتسمع درس عن ربنا سبحانه وتعالى دي غنيمة لازم كل ساعة في حياتك تبقى كده تبقى طاعة من الطاعات اللي فعلا ترفع بيها عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة عايزين نتكلم سورة النهاردة يا جماعة سابع سورة انزلت في عد العلماء في القرآن الكريم سابع سورة انزلت في القرآن الكريم سبع سورة ايه سبع سورة ديت انا عايز اسألكم سؤال الاول في حد منكم يعرف يعد لي اول عشر صور انزلوا في كتاب الله اول عشر صور في عد العلماء ها عارفينهم المزمل احفظوهم لان اسألكم فيهم المزمل المدثر اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ نون والقلم وما يسطرون القلم تبت يدا ابي لهب ها ايه كمان سبح اسم ربك الاعلى سورة الفجر سورة الاعلى سورة الليل سورة التكوير سبع سورة انزلت سورة الفاتحة يبقى انا قلت لكم كام سورة دلوقتي عشر صور اول عشر طب انا بقولهم ليه العشر صور دول تبقى حافظهم كويس جدا وتقوم بيهم الليل دول التربية الاولى دول البداية الاولى يا جماعة دول البداية لما جيت اتدبر في العشر صور دول قلت سبحان الله فيهم عبر كتير جدا اول حاجة الدار الاخرة فيها كلام كتير جدا فيهم زي سورة التكوير اللي هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله ليه كلام كتير ليه بما نسوا يوم الحساب هو في ضلال غير عشان نسيان يوم القيامة يا جماعة الكلام عن الدار الاخرة ليس تطرف التطرف هو الهروب من هذا الواقع لا المؤمن من اهم صفاته انه متربي على الدار الاخرة ربنا مقصده انك تخاف الكلام عن الدار الاخرة فيهم كتير الحاجة التانية ان من اول يوم في الدعوة تحس ان في حرب رهيبة قامت على النبي النبي استحمل قد ايه والصحابة في اول الدعوة استحملوا قد ايه تحس قد ايه الباطل قام على الحق اول ما قام تبت يدا ابي لهب تبت يدا ليه ايديه اللي كان بينفق فيها في ضد الدعوة ربنا ما قالش تبت يد ابي لهب يدا كأنه كان بيكبش ويصرف ضد الدعوة كأن بايديه الاتنين ما هوش ملاحق بيصرف باليمين والشمال من كتر الانفاق وربنا بيقول لك تبت يد ابي لهب هو اتسمى ابو لهب ليه من كتر وضائط وجمال وجهه وبياض وجهه وحمار وجهه اتسمى ابو لهب طب ربنا ما سماهوش اسم وحش ليه ليه جاب ده اول حاجة لان ممكن ابو لهب يعني الملازم للهب وده بشرى بالنار في الاخرة ولكن الاسم ده برضه بيعبر عن جمال ابو لهب طب ليه عشان ربنا من الاول يقول لك وهتفتكر ان اهل الباطل زي اللي بيجيبوهم في الافلام العربي حواجبهم تخينة وسود وقاعدين ياكلوا خرفان و... لا يا حبيبي اهل الباطل بيجيبوا لك احسن وجوه تعبر عن الباطل بيتكلموا بشياكة وبجمال وباناقة وبيخدعوا الناس بالجمال بتاعهم اوعوا تفتكروا ان الباطل شكله بيظهر لا ده بيظهر في قمة الزخرفة كأن ربنا بيقول لك اعرف الباطل اللي انت هتحاربه من الاول الصور العشرة دول مليانة صراع مليانة حرب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ابو لهب لما حاول يمنع النبي عن الصلاة في الكعبة وهدده ان هيطأ عنقه بقدمه عليه لعنة الله ابو لهب وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام من اول لحظات الدعوة انفاق مالي رهيب ضد الدعوة تخطيط رهيب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية مخه اللي قاعد يخطط بيه ضد الدين ده هيتعذب بيه قد ايه سورة المدثر ايه قصة سورة المدثر لما عملوا عزومة لقريش كلها وعزموا قريش كلها على الاكل وجابوا الوليد بن المغيرة ابو خالد بن الوليد عشان يقوم يشتم في سيدنا محمد وفي القرآن انفاق بلا حساب قرية كاملة جندت كل امكانياتها واقتصادها من اجل حرب الاسلام وحرب الدعوة من اول سورة المزمل لما ربنا ذكر فرعون لما ربنا ذكر انه ارسل الى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فرعنة وعلو وعتو ضد الدعوة الى الله يعني عايزين يا جماعة الطريق مش سهل الطريق من اول يوم صعب لو انت رجلك ما, ما, ما ادميتش بحجارة ابو لهب زي رجل النبي عليه الصلاة والسلام يبقى انت مش على الطريق لو انت رجلك ما نزفتش دم من حجارة سفهاء الطائف زي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى انت مش على الطريق الصور العشرة الاولى بتكلمك عن الاخرة وتعمق معانيها في قلبك بتكلمك عن قد ايه من اول يوم هتتحارب في دينك اصبر واثبت عشان دين ربنا بتكلمك عن معاني البدء ازاي تبدأ صح العشر صور ايه هم تاني يا جماعة المزمل المدثر اقرأ التكوير الاعلى ها سورة التكوير وسورة الاعلى وسورة الفاتحة سورة الفجر سورة الليل وتبت يد ابي لهب وايه والقلم وسورة نون يبقى دول العشر صور هنتكلم عن الصورة السبعة منهم اللي هي سورة التكوير في عد العلماء سورة التكوير يا جماعة بتتكلم عن ايه اسمع الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الترمذي من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت من ايه من ايه من سره هو الكلام عن الاخرة بيفرح الواحد بيسر الواحد اه المؤمن عايز يسمع عن الاخرة لانه عارف ان نجاته انه يخاف انه نجاته انه يستعد فبيفرح لما يسمع عن الاخرة المؤمن يا جماعة من صفات المؤمن انه نفسه يسمع عن الاخرة وبيفرح باي درس عن الدار الاخرة ليه لان الكلام ده عارف انه بيسخن اكتر ويخليه يستعد وينطلق اكتر من سره لو انت لما بتسمع عن الاخرة بتحس انك منطلق لربنا ونفسك تسمع اكتر انت مؤمن من سره ان ينظر الى يوم القيامة ينظر يبقى شايفها كده يعني القرآن خطير بقى القرآن مش كلام بيتقري القرآن بيعيشك كأنك جوه الأحداث القرآن ده أخطر كتاب تربوي في تاريخ البشرية كلها القرآن يا جماعة القرآن بيخليك عايش أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين هيخليك جوه الأحداث هيخليك جوه يوم القيامة تفرط فيه ليه وهو اللي بيربيك لازم القرآن يعني رمضان لسه عليه شهرين هنتكلم في الآخر إن شاء الله إيه المشروع اللي أنت هتعمله في الشهرين دول إيه المشروع القرآني اللي بينك وبين القرآن القرآن يا جماعة من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين هو ده المطلوب انك توصل مع الاخرة انها بقت رأي عين شايف الجنة بعينيك بعينين قلبك شايف النار شايف عذاب القبر والجمر الموقد على المعذبين في القبور شايف روضات الجنة تحت الارض شايف بعينين قلبك كل ده ده المطلوب لازم نوصل للمستوى ده فليعمل ايه بقى فليتفرج في فيلم عن النت عن الزلازل لا الاخطر من اي حاجة فليقرأ فليقرأ اقرأ القرآن عشان تعيش معاني الدين والإيمان فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت الثلاث سور دول من سور الجزء الثلاثين وقبل ما ندخل في سورة التكوير بنبين العلاقة ما بين الثلاثة دول لان بنفس ترتيب المصحف كل سورة بتديك معنى عن يوم القيامة السورة اللي بعدها تيجي تديك الحدث اللي بعده سورة التكوير بتكلمك عن المرحلة الاولى مرحلة الاظلام التام مرحلة لما كل حاجة ظلمت اذا الشمس كورت اتطفت اذا النجوم انكدرت اتطفت كل حاجة ظلمت بقى ظلام دابس في الكون تيجي سورة ال ال الانفطار اللي بعدها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت يا جماعة مش كل كلام عن القيامة في كل الصور هو بيتكلم عن نفس الموضوع لا ده مراحل كل صورة بتتكلم عن مرحلة غير التانية فهم هذا من فهم وغفل عن هذا من غفل امال سورة الانفطار بتقول ايه بقى سورة التكوير هنقف مع الوقت امال الانفطار بتقول ايه اذا السماء انفطرت يعني ايه يعني العلاقة ما بين النجوم في الافلاك راحت كله طار عن بعضه انقطعت العلاقة كل حاجة بقت بتجري في اتجاه ما عادش في مدارات ولا سرعة ما عادش في حاجة كله بيجري في اتجاهات مختلفة وكله بيخبط في بعضه إذا السماء انفطرت ايه وإذا الكواكب انتثرت طبعا لأن الكواكب بتدور حوالين النجوم لما النجوم نفسها اللي في السماء تنفطر الكواكب كلها عاملة زي حبات السبحة اللي الخط اتقطع كله طلع في كل اتجاه الكون كله بيخبط في بعضه على مستوى المجرات ها وإذا البحار فجرت البحر عشان يفجر الذرة اللي هي ال H2O اللي هي بتاعت المية الهيدروجين يجي لوحده والاكسجين يجي لوحده لما يحصل الانشطار في الذرات في الذرات يحصل التفجيرات زي التفجيرات النووية كده يعني ربنا كأن ربنا بيقول لك ان بيحصل انفطار من المجرة الى الذرة من المجرات في الافلاك فوق للذرات بتاعت المية والذرات بتاعت كل شيء فكل شيء بينفطر كل شيء بينفطر ثم ينفجر بعد كده واذا القبور ايه بعثرت كل مقبره فيها 20 30 واحد مدفونين كله بيطلع كله بيتبعثر كله طالع يعني منظر البعثره في كل شيء منظر الانفطار في كل شيء منظر التداخل في كل شيء في الكون والانسان طالع فوقيه انفطار المجرات وانفجارها وتحتيه انفطار الذرات وانفجارها تخيل الانسان طلع على المنظر ده عشان كده بعدها علمت نفس ما قدمت واخرت كل واحد ساعتها عرف بقى هو جاي بايه هو استعد لليوم ده قد ايه لما قرات هذا الكلام لقيت نفسي سبحان الله العظيم وانا مش واخد بالي اصلا ان الايه دي هي اللي بعد الكلام ده فعلا لقيت نفسي ماشي قاعد اقرا قول الله يا ايها الانسان ما غرك يا ايها الانسان ما غرك انت مغرور على ايه ايه اللي غرك ايه اللي مخليك قاعد تتنطط بالمعاصي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى سورة الانفطار بتكلمك عن المرحلة الثانية مرحلة الزلزلة والتناثر في الكون تيجي سورة الانشقاق تكلمك عن المرحلة الثالثة اذا السماء انشقت ما هو لما ال- الانفطار يحصل ويبدأ الاصطدامات تحصل يبدأ ال- ال- الحاجات نفسها تنشطر يعني ايه تنشطر او تنشق يعني النجوم نفسها الحمم اللي جواها تبدأ تنزل زي ما ربنا بيقول وتكون يوم تكون السماء كالمهل اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت السماء نفسها تبدا الحمم بتاعتها تنصهر على الارض واذا الارض مدت وايه والقت ما فيها ايه اللي فيها الحمم والبراكين والمعادن المنصهره اللي في بطن الارض يعني نفس برضو اللي قبلها من فوق وتحت واذنت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت الانسان بقى طاير في الهواء ما عادش فيه جاذبيه ارضيه اصلا ماسكاه ومن فوق السماء بتبطر حمم ومن تحت الارض بتقذف حمم والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يبقى دي المرحله الثالثه مرحله تقاذف الحمم الثلاث صور مع بعض يا جماعه من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين كانه راي عين فلي فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت يوم القيامة يوم الثورة الكونية على عصاة بني آدم من الكون كله لما تيجي تشوف آيات القيامة في القرآن وتشوف الترابط ما بينها الجبال ربنا بيقول لك وإذا الجبال نسفت نسفت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي ما طبعا هو حد يقدر يقول لا ساعتها هو حد يقدر يعترض ساعتها الجبال نفسها ربنا يقول لك وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة الدك ربنا بيقول لك بص وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة تبقى عاملة زي الرمل في عواصف رملية ربنا بيقول لك وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وسيرت الجبال فكانت سرابة الشمس والقمر بيحصل لهم ايه ربنا بيقول لك إذا الشمس كورت وبيقول لك في سورة القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم تكون السماء كالمهل إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت وإذا السماء فرجت وإذا السماء قشطت سبحان الملك كل ده وفتحت السماء فكانت أبوابا أعداد رهيبة من الملائكة نازلة منها الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الأرض إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا زلزلت الأرض كلها مش نقطة منها زلزالها الزلزال الحق اللي بحقه حقيقي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا الأولانية تدل على قوة الدكة ودكا الثانية تدل, تدل على كثرة عدد الدكات المتتالية ورا بعضها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك الارض يا اخوانا واللي بيحصل للارض يوم تبدل الارض يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة النجوم النجوم ربنا بيقول لك واذا النجوم فاذا النجوم طمست طمست ما عدتش شايفها وبعد كده واذا النجوم انكدرت يعني ايه انكدرت هنتكلم الوقت يعني ايه انكدرت الكواكب واذا الكواكب انتصرت كل حاجة انتصرت في هذا الكون البحار واذا البحار سجرت ثم واذا البحار فجرت والبحر المسجور احداث يوم القيامة ده كل دي بعض ايات من التغيرات الكونية اللي بتحصل لك يوم القيامة عشان كده تفهم قول الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله اذا الشمس كورت قال تعالى اذا الشمس كورت اذا يعني ايه اذا اذا ده يعني الكلام جاي جاي جاي جاي الاحداث دي حاجة يقينية وحاجة مفاجئة اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت 12 اذا 12 اذا 50 الف سنة اقتطع من مشاهدهم 12 مشهد 12 صورة فوتوغرافية التقطت من ارض القيامة اللي هنقف عليها يقينا ربنا يجعلنا في ظل عرش يومها يا رب 12 صورة فوتوغرافية التقطت واتعرضت ورا بعضها قدامك في القرآن ملتقطة من خمسين ألف سنة ده عينة من, من, من أحداث أعظم من كده وأكثر من كده بكتير جدا موجودة أطول صورة في القرآن فيها قسم من ربنا هي الصورة دي 12 قسم 12 قسم ربنا أقسم 12 مرة متتالية في هذه الصورة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشر اعترت كل واحدة من دي قسم وجواب القسم علمت نفس ما أحضرت 12 قسم 12 مشهد متتالي من مشاهد الآخرة إذا الشمس كورت وإذا وإذا وإذا وإذا, وإذا اه لما تيجي اذا مرة واحدة يبقى مطلوب ان معنى اساسي يوصل لك من المشهد كله زي سورة الفجر كده ربنا بيقول لك ايه احنا عايزين نركز بقى لما نسمع اي كلمة عن صورة من العشر صور الاولى بالذات ليه دي البدايات يا جماعة انا عايز الليلة العشر صور دول تقوم بيهم الليل العشر صور اللي هفكرك بهم تاني الوقت ان شاء الله تقوم بيهم الليل تشوف قلبك عامل ايه تشوف انت فهمت ايه من معاني البدايات ديت من معاني البيت اللي ربت الصحابة اللي ربت السابقين الاولين من الفقراء من, من المهاجرين والانصار هذه المعاني العظيمة اذا الشمس كورت لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر بيقول ايه كلا اذا دكت الارض دكا دكا يعني ايه انت لسه ما خفتش يعني دكت الارض دكا دكا يعني اخاف اه المفروض تخاف طب افرض لسه ما خفتش وجاء ربك ربنا جه ربنا هيجي بنفسه سبحانه وتعالى ها لسه ما خفتش طيب والملك صفا صفا قال الملائكه هتيجي صفوف عشان البشر لسه ما خفتش وجيء يومئذ بجهنم وجهنم هتيجي ساعتها لسه ما خفتش يبقى اذا ربنا جاب اذا مره واحده كلا اذا دكت الارض اذا دكت ليه المفروض انك لازم تخاف سورة الفجر مطلوب من المشاهد دي على بعضها لازم تخاف انما هنا في سورة التكوير اذا واذا واذا كل مشهد من دول لازم تخاف منه لوحده كل مشهد من دول حياة مستقلة كل مشهد من دول لازم تقف قدامه لوحده لوحة لوحدها اذا الشمس كورت الشمس لو لاحظنا يا جماعة ان الشمس ذكرت في آيات القيامة قليل جدا جدا مرتين بس تقريبا اذا الشمس كورت وبعد كده و... و... و... وجمع الشمس والقمر ليه يعني لما جيت ابص في الانفطار والانشقاق ما لقيتش الشمس لها اي ذكر فيهم ليه قصتها انتهت من بدري اتقضى عليها من اولها كورت وانتهت وخلاص الموضوع خلص من اولها طب اذا الشمس كورت فيها فرق عن اذا كورت الشمس اه اذا الشمس كورت يعني القضية هنا مش قضية التكوير قضية ان اللي هيكور هو الشمس انت عارف الشمس دي اللي ملناش حياه من غيرها هتكور انت عارف النجوم ده ايه اللي منوره في السماء هتنكدر هتنقض على الارض انت عارف الجبال الرهيبه ده ايه هتصير كان ربنا الاول بيجيب لك المخلوق شوف المخلوق العظيم ده وبعد كده شوف هيحصل فيه ايه كان ربنا مقصد الايات دي يا جماعه الرعب انك تترعب او انك تدرك كم الرعب يوميها انك تدرك قد ايه في رعب يوم القيامه مش قلت لكم ان كل سوره ايات القيامه فيها بتعبر عن هدف غير التاني سوره التكوير بتعبر عن عذاب الرعب يوم القيامه قد ايه يوم القيامه في رعب اذا الشمس كورت كورت اتطفت انت متخيل لما تصحى بالليل ما تلاقيش اي نور لو فار معدي جنب رجلك هيعمل فيك ايه انت ما انتش عارف اصلا ايه اللي جنبك ما انتش عارف ايه اللي حواليك ما انتش عارف اللي بيصرخ على يمينك وشمالك دول ايه وبيتعامل فيهم كده ليه واذا النجوم انكدرت ده ما عادش في معالم اصلا ما عاد ما عدتش شايف نجوم يعني انت ما انتش عارف انت فوق ولا تحت ولا ظلام دامس من جميع الجهات ده اول رعب يوم القيامه الرعب الثاني واذا الجبال سيرت الجبال سيرت هي قطيع غنم هتصير هتمشي كده طب هتصير على مين هتتجه على مين هتروح لمين هتروح فين محدش يعرف ولكن لما الجبال تروح من مكانها الزلزلة في الارض بتحصل يبقى تاني رعب في الصورة رعب الزلزلة لما الناس صحت على زلزال القاهرة نزلت تجري في الشوارع الصبح ليه رعب زلزال وده زلزال ايه ده ده مش اي حاجة اصلا يبقى الزلزلة بعد كده واذا العشار عطلت ايه العشار العشار يا جماعة اللي هي الابل اللي في الشهر العاشر حمل الابل 12 شهر يعني خلاص هتولد اهي يعني ايه يعني دنيا حامل في دنيا افهم المنظر ده دنيا حامل عشان كده في علماء قالوا العشار لا مش الابل الحوامل امال ايه الزرع اللي خلاص هو يتحصد علماء تاني قالوا لا ده السحاب اللي جاي مليان ميه والمفروض ان هو هيمطر يعني ايه يعني يا جماعه العشار دي المقصود منها كل دنيا خلاص هتتجنى اهي هتتمسك اهي لحظة لهفة الانسان على الدنيا وهي مقربة منه اهي زي عريس ماشي مش ملتزم مثلا داخل مليونير وكمان معاه عقد عمل بألوف مؤلفة شهرين دنيا حامل في دنيا زي منظر بنت متبرجة راكبة عربية مثلا فوق دنيا حامل في دنيا اهو المنظر ده ربنا بيقول لك مش دي اشد مناظر فتنة والعياذ بالله اهي دي عطلت ولا حد يبص لها ولا حد يفكر فيها ابواب البنوك بتبقى مفتوحة ولا حد يفكر يدخل فيها واذا العشار عطلت الدنيا اتعطلت حتى اكثر الدنيا فتنة واكثر الدنيا شد وتشويق للانسان ولا حد بيبص لها واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت الوحوش الوحوش السباع والضباع والفهود والاسود دي حشرة قال لها طب ربنا بيقول واذا العشار يعني في ابل اهي ما هجمتش على الغنم الذئاب ما هجمتش على الغنم ليه ولا حد بيبص لحد الوحوش نفسها متلجمه من الرعب الوحوش عشان كده ربنا بعدها بيقول واذا البحار سجرت كأن الإنسان لما يشوف الوحوش هيترعب عايز يهرب للبحر لأن الوحش ما ينفعش يركب البحر يلاقي البحار بطنار الوحوش نفسها محشور تخيل انت طالع من القبر وجنبك طالع أسد وجنبك طالع فهد وكله محشور جنب بعضه وإذا الوحوش حشرت وإذا ال... وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت يعني إيه سجرت يعني بقت نار أضربت نار وسجرت يعني اتملت حمم ونار وسجرت يعني من كتر الزلزلة البحار دخلت في الانهار والانهار دخلت في البحار وسجرت يعني اختلط المية العذب والملح بتاعها وسجرت يعني فجرت يعني واذا البحار سجرت تخيل ان 81% من مساحة الارض يبقى بنزين بنزين وتولع في نار بقى البحار والمحيطات دي كلها نار واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت طبقية بتاعت اليوم الاخر اشد من اي طبقية حصلت في الدنيا في الدنيا في طبقية اه في اغنياء وفي فقراء ولكن في الاخرة الطبقية اعلى من كده مليون مرة بس حسب العمل الصالح زوجت يعني ايه يعني العاصي يلاقي نفسه مع قرينه من شيطان الجن اللي كان بيوسوس له ومع صحبة السوء اللي كان بيعصي معاها ومع العصاه اللي عصوا كل المعاصي اللي هو عملها يلاقي نفسه وسطهم ايه ده انا ايه اللي جابني مع دول انا ايه اللي جابني مع الناس الضايعه دي يبقى انا هتحاسب زيها ولا ايه ده دول كانوا ناس فسده في الدنيا انا ايه اللي جابني معاهم رعب انما التاني الطائع يبقى مع صحبة الصالحة اللي هو طاع معاها ويبقى مع الناس اللي عملت اعمال صالحة زي ما هو عملها يا ترى انت عبادتك تخليك تزوج نفسك مع نفوس العباد يا ترى انت دعوتك وجودك في الدعوة تخليك تيجي يوم القيامة تجمع وتحشر مع الدعاة يا ترى انت طلبك للعلم واجتهادك فيه يخليك تيجي يوم القيامة مع العلماء وطلبة العلم يا ترى انت قيامك يخليك تيجي يوم القيامة مع الصوامين القوامين يا ترى انت عملت ايه للدين يا ترى انت عملت ايه العمل الصالح اللي انت احترفت فيه وتميزت فيه عشان تزوج مع اهله عشان تيجي مع اهله يوم القيامة واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت الموءودة ده واحدة عندها ست سنين او او عندها ايام او عندها ساعات واتدفنت واتردم عليها التراب دي تتسأل طب ربنا ليه هي اول واحد يتسأل في ارض المحشر هي الموءودة ليه اول من يسأل يوم القيامة اول من يسأل الموءودة ليه اذا كان دي اتسألت امال احنا يحصل معنا ايه اذا كان دي اتسألت امال اللي عمل فيها كده يحصل فيه ايه كأن ربنا بيقول لك ما فيش حد مش هيتسأل النهاردة لو كان في حد مش هيتسأل كانت دي ما اتسألتش كانت بقى دي واذا الموءودة سئلت وكل الخلق واقفين يسمعوا وكل الخلق واقفين يشهدوا باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت لما الموءودة تسأل بقى يبدأ كل واحد صحيفة اعماله تتنشر قدامه الصحف كلها تتنشر الفضايح كلها تتنشر صحيفتك تتحط قدامك وانت واقف في المنظر ده تلاقي صحيفتك بكل الصالحات والسيئات اللي انت عملتها قدامك ثم واذا السماء قشطت القشط ده لما تشيل القشرة بتاعت الحاجة عنها كأن السماء دي كلها غطاء وراءه عرش الرحمن فلما تقشط السماء بعد ما النجوم باظت وانصهرت واتحللت وخبطت في بعض كل ده يتكشط فيظهر عرش الملك الجليل سبحانه وتعالى واذا الجحيم سعرت يا ترى سعرت بمين يا ترى مين اول من ستسعر بهم الجحيم واحد هيقول التلاتة اللي في الحديث اللي كانوا مرائين اللي كانوا بيعبدوا نفسهم والعياذ بالله مش دول بس يا حبيبي ده كلمة جحيم دي عشان حاجة تسمى جحيم لازم فيها مواصفات اول حاجة ان يكون الوقود بتاعها طبقات فوق بعضها اهو النار بتاعت الاخرة هيبقى طبقات الوقود دي من البشر والعياذ بالله هيبقى بشر هم الوقود ده فالتلاتة اللي هتسعر بهم النار المنفق المرائي والعالم المرائي وقارئ القرآن المرائي ده دول جزء من الوقود بتاع الجحيم اللي هيسعروا بيه انما لسه ياما هيترمى ويسعر بهم النار والعياذ بالله واذا الجحيم كلمة الجحيم لازم يبقى المكان اللي تطلق عليه يكون ضيق جدا ويكون عميق جدا عميق جدا سحيق العمق في هاوية والعياذ بالله ويكون النار بتاعته مسلطة تسليط مباشر على الاجساد يعني مش نار لا زي فران الحديد كده النار مسلطة على الحديد مع... عشان تصهره النار مسلطة فيه على الاجساد والعياذ بالله طيب يبقى ساعتها لما الجحيم تسعر كل واحد مننا يبقى همه ايه هيبقى همه ان ربنا يبعد وجهه عن النار طب يبعد وجهه عن النار قد ايه الناس اللي لما بتسمع حديث ان من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة يوم يقول لك يا نهار ابيض يعني يوم واحد بسبعين سنة بعد يعني ده, ده, ده يوم واحد صام يكفي بقى ولا ايه ويقعد يستغرب يا ابني انت انت بتحسبها بدماغك انت بتحسبها بمقاييسك انت ده الشمس على بعد 93 مليون ميل وممكن تجيب لواحد في الظهر ضربة شمس تقتله انت عارف يعني ايه النار دي انت محتاج تبعد عنها قد ايه عشان لا يصيبك حرها او حر الشمس من 93 مليون ميل يتقطعوا في كام خريف دول بقى يبقى انت محتاج تصوم عمرك كله عشان نار الحر النار ده لا يمسك ولا يقرب وجهك يبقى اذا الجحيم سعرا هيبقى هم كل واحد مننا ازاي ربنا يباعد بيه عن النار ازاي ربنا يبعده عن النار واذا الجنة ازلفت الكلمة دي ممكن الوقت تعدي الجنة أزلفت لا إنما يوم القيامة ما تعديش أبدا أبدا تخيل واحد هيموت من العطش هيموت وشاف منظر الجنة بكل الريق اللي فيه الواحد كان مرة عطشان في, في رمضان وقبل الفطار والدنيا حر ولقيت عربية عصاير معدية على منظرها كده منظر علب عصير الواحد كان يقع من طوله انت متخيل انك كنت عطشان وتعبان وبهدلت القيامة كلها وتشوف منظر الجنة ساعتها تعمل ايه ده ساعتها يحدث اقتتال ممن لم يكتب له دخولها عشان يحاولوا يدخلها يدخلها قهرا ثم لا ينصرون يهزموا ويجبروا على السحب على وجوههم الى النار والعياذ بالله منظر الجنة وهي مزلفة يوميها تزلف تكريما تقرب اذا الجنة ازلفت يعني قربت تكريما للمؤمنين مش انت اللي تروح لها هي اللي هتجيلك لانك انت عشت طول عمرك في دنيتك تجري عشان تروح لها النهاردة ما عادش فيه سعي النهاردة ما عادش فيه تعب النهاردة ما عادش فيه مجاهدة النهاردة تكريم وثواب بس عشان كده النهاردة ما عدتش هتسعى ليها هي اللي هتيجي لحد عندك خلاص انت بتاخد ثمرة تعبك في الدنيا وثمرة جهدك وعرقك واجتهادك في الدنيا اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت يا جماعة يعني ما يفوتناش ان احنا نقول يعني ايه كورت كورت الشمس انت عارف لما الجامع ده اقول لك كور يكور يعني ايه يكور يعني الجامع ده كبير اهو هيب... هي... هيقوم جاي متكوم على بعضه ملفوف في بعض طبعا ده عايز قوه رهيبه عشان ده, ده, ده شوف الجامع ده عشان يكور يبقى عامل زي الكوره كده يتكبس في بعضه ويجي يتلف على بعضه زي ما تجيب ح- حته هدمه وتكورها تقوم لففها على بعضها كده ومكومها وماسكها في ايديك ماسكها في قبضه ايديك تخيل الشمس هتصغر جدا وهيطفى نورها وهتتلف حوالين بعضها وتتنى حوالين بعضها وتكور الشمس والعياذ بالله ثم بعد هذا بتلقى في جهنم عشان يزداد اتقاد جهنم على العصاة ويكور القمر ويلقى في جهنم عشان يبقى القمر الرهيب ده اهو حجرة من حجارة وقود نار والعياذ بالله ربنا يعافينا من حال اهل النار جميعا اذا الشمس كورت برضو كورت زي الكرة الارضية كده قشرتها ما عادتش تبقى حاجة بتنور تبقى قشرة صلبة يعني المقصد يا جماعة انها بتطفى بتطفى خالص الشمس كأنها بتتكور على بعضها وتتلف على بعضها وتتنى على بعضها وتصغر جدا وينطفئ نورها ويضمحل ويذهب نورها ظلام دامس وإذا النجوم انكدرت انكدرت يعني اسودت لونها بقى متكدر لونها راح لمعتها اتطفت وانكدرت برضو في اللغة يعني انقضت على الأرض انكدر القوم يعني انقضت القبيلة على قبيلة تانية وفاجئتها فاكرين الرؤية اللي كلمتكم عن احد الشباب اللي شافها لما شاف انه دخل يصلي في الجامع لما الاذان ادن وبص في السماء لقى النجوم كلها جاية بتهجم على الارض وبيبص للناس لقى الناس عادي ماشية في حالها عادي ومحدش واخد باله والناس غافلة عما يحدث فاكرين لو حد منكم يفتكر الرؤية اللي قلتها ده ايه اهي دي واذا النجوم انكدرت يعني انقضت على الارض من كل حدب وصوب يعني النجوم انقضت وهجمت على على الارض والعياذ بالله يعني يعني يا اخوانا يوم القيامه ده مش يوم بسيط ايه الرعب ده انا بقول لكم ان الرابط ما بين كل ده الرابط ما بين كل ده عذاب الرعب الرعب لغايه دلوقتي ما فيش حد اتمس سوره التكوير بتكلمك عن اول دقائق في يوم القيامه ال 50000 سنه لسه ما بداوش الحساب لسه ما بداش ده كل ده يعني تمهيد المكان اللي هتقع فيه الاحداث ده كل ده الشكل الخارجي اللي هتقع في الاحداث لسه ما حصلش حاجة يوم القيامة اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت ظلام وزلازل واذا العشار عطلت الدنيا اترمت ما عادش حد بيبص لها الدنيا اتفضحت من اول خمس دقايق يوم القيامه الدنيا بان قيمتها الحقيقيه ان ملهاش اي قيمه طب من الوقت من الوقت اي حاجة بتشغلك عن ربنا عطلها ارميها اي حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى واذا العشار عطلت واذا البحار واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا واذا واذا انت متخيل كل المناظر ده هيحصل ايه يا رب كل الاقسام دي ايه يا رب اللي هيحصل ساعتها ايه جواب القسم يا رب علمت نفس ما احضرت يعني ايه ما احضرت عارف لما اقول لك انت مسافر بكره اه طب حضر للسفر يعني ايه خد زادك انت داخل الامتحان بعد اسبوع اه طب حضر للامتحان يعني ايه ذاكر وهات الزاد للنجاح في الامتحان يعني احنا هنا بنحضر ليوم القيامه يا جماعه احنا هنا بنستعد ليوم القيامه بحضر لايه بتحضر يا اخي للجنه يا اخي لما تزلف هتاخد ايه منها يا اخوانا ده لو كانت الجنه لو الجنة ده ايه الناس صدقت ان الجنة في جمال الفنادق الخمس نجوم والله العظيم كان يشتغلوا لها اكتر من كده لو الناس صدقت ان الجنة اجمل من النوادي او زي النوادي والله العظيم كان الشباب اشتغلوا لها اكتر من كده لو الناس صدقت ان الجنة زي ضيافة ملوك الدنيا للملوك اللي بيفدوا عليهم كانت الناس قتلت نفسها عشان الجنة انما الناس مش مصدقه ان الجنة اصلا زي الدنيا يعني حتى مش مقارنة بالدنيا مش مصدقين مهما قالوا باللسان اعمال الجوارح بتكذبهم لما يقتلوا نفسهم عشان الدنيا والاخرة ولا اي عمل ليها ولا اي سعي ليها الا من رحم الله علمت نفس ما احضرت انت بتحضر الوقت انت الوقت قاعد بتحضر عشان اليوم ده بتحضر عشان وقفة خمسين الف سنة بتحضر عشان لحظة الحساب بتحضر عشان امتحانات يوم القيامة الامتحانات الشفوي والامتحانات التحريري والامتحانات العملي زي الدنيا الامتحان الشفوي مشافهة مع الملك الكريم هتدخل تعرض عليه ولله المثل الاعلى الامتحان العملي لما تعبر من على الصراط تطبيق عملي للصراط المستقيم اللي انت كنت عليه في الدنيا الامتحان التحريري لما هتتصحح حسناتك وسيئاتك على الميزان الاجابات الصح كلها تتحط في ال- في الكفه اليمين والاجابات الغلط كلها تتحط في الكفه الشمال امتحانات لازم تحضر لها من الوقت التحضير من اجل بعد وجهك عن النار لما الجحيم تصعد لازم تحضر للنار من الوقت لازم تحضر ان الكلام ده كل العذاب اللي فيه يبقى بعيد عنك مالكش دعوه بيه انت حضرت ايه عشان يبعد وجهك عن النار حضرت ايه من صيام وقيام حضرت ايه عشان يبقى ليك شفعاء يوميها عملت ايه مع القران عشان يشفع لك عملت ايه مع الصيام عشان يشفع لك عملت ايه مع في نصرة سنة النبي ونصرة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي يشفع لك عملت ايه مع العبادة عشان الملائكة تؤانسك في العبادة اللي انت بتعبدها عشان الملائكة تيجي يوم القيامة بإذن الله تشفع لك عملت ايه صاحبت سابقين في الدنيا صاحبت ناس تظنهم مجتهدين في العبادة والطاعة في الدنيا عشان يوم القيامة يشفعوا لك عند ربنا تدخل معاهم الجنة عملت ايه حضرت ايه الموضوع عايز تحضير طويل يا جماعة الموضوع كبير وعايز تحضير ضخم جدا جدا الواحد مرة من المرات يعني شفت احد اخواني ويعني في فترة من الفترات رؤية له رؤى غريبة جدا رؤى يعني ان ده ان شاء الله من السابقين قلت بس يبقى الواحد يصاحبه ويرسم عليه ويلف عليه عشان يحبني عشان يوم القيامة ان شاء الله لما يدخل من السابقين يفتكرني يشفعل عند ربنا لازم نفكر بالطريقه دي لا التفكير ده مش غلط لازم تحضر بايديك واسنانك علمت نفس ما احضرت يوميها هيجي ناس معاها شنط رزم رزم اعمال صالحة وناس معاها شنط رزم فلوس بس مزورة رياء وسمعة وانفاق وناس هيجي معاها شنط شيكات وفواتير عليها مستحقة الدافع كفالات وغرامات عليها مستحقة الدافع انت محضر ايه لليوم ده علمت علمت يعني ايه علمت يعني الوقت بس عرفت المتبرجة ان الحجاب فرض الوقت بس الشباب اللي لما تيجي تكلمه يقول لك الكلام ده انا عارفه عارفه يعني يا ابني انت مجنون يا ابني يعني انت عامل بالظبط زي واحد بياكل اكل فبقول له الاكل فيه سم قال لي ما انا عارف ان فيه سم وقعد ياكل طب ما انت مجنون قال انا بقول لك هتروح في داهيه انا عارف طب وانت عارف تبقى انا جيت يعني وانت عارف تبقى عديت هو الطالب لما بيدخل الامتحان يشوف الورقه لو لقى الاسئله عارفها بيقوم حاططها في جيبه وماشي ويبقى نجح ما هو يسقط ما هو انت مش هتنجح لانك عارف انت هتنجح لما تجاوب مش لما تعرف لازم تجاوب لازم تنفذ لازم تطبق فلما يجي واحد يقول لك انا عارف الكلام ده عارف علمت ساعتها بقى كل مجادل معرض عن ربنا هيعرف هو عمل ايه في نفسه بس للاسف متاخر قوي بعد ما العشار عطلت وبعد ما علمت نفسه ما قدمت واخرت الوقت بس علمت الوقت خلاص جيت عرفت بعد ايه لما كانت الشمس منوره ولما كان القمر منور ولما كان الكون بينطق بالجمال والابداع معرفتش ولما الشمس كورت ولما النجوم انكدرت ولما الكون اتقلب عرفت لما الجمال والابداع والابهار ما فوقكش والتفجيرات والانشطار والانفجار ما فوقوك ايه ده ايه الغفله دي علمت علمت علمت نفسه ان ده معناها يا جماعه ان مشكلتنا مش المعلومات مشكلتنا مش المعرفه كل واحد بيعصي ربنا عارف انها معصيه امال مشكلتنا ايه مشكلتنا هنا في قلبنا مشكلتنا في فساد قلوبنا مشكله كل معصيه انت بتعملها ان قلبك منسوب الايمان اللي فيه ما هوش عالي فانت بتقع مشكله كل فتنه انت بتقع فيها ضعف ايمانك ضعف الايمان يبقى الايه دي بتشخص انت لو عايز ما تعصيش ربنا تعمل ايه كل اي حد قاعد في المسجد دلوقتي اخ واخت بيعصي ربنا عارف يقول لك انا بعمل كذا وكذا طب ما انت عارف اهو امال ما بتنفذش ليه مش قادر ليه الايمان ضعيف العزيمه الايمانيه ضعيفه علمت نفس نفس دي نكره ليه لان كل واحده هتضاءل وهيتكسر يوميها علمت نفس ما احضرت ده النص الاول من الصورة يا جماعة النص التاني من الصورة بقى تفاجئ العكس تماما فلا اقسم بالشق فلا اقسم بالخنث الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم فلا اقسم لا اقسم ده ايه ده قسم امال منفي ليه عشان الغضب زي ما اقول لك انا مش هحلف ده غضب غضب طب ربنا غضبان ليه بعد كل اللي قلت لكم ده ولسه بتجادلوا بعد كل اللي انذرتكم بيه ده ولسه معرضين بعد كل اللي حذرتكم منه ده ولسه ما اقبلتوش فلا اقسم فلا اقسم ايه فلا اقسم بالخنث الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس الخنس دول النجوم النجوم اللي هي بتخنس بالنهار ما تشوفهاش وبعد كده بالليل تقعد تجري في السماء بقى تتحرك في السماء في مداراتها الجوار الكنس اللي هي بتختفي بعد كده يعني كأن ربنا بيشبه النجوم بيشوف بقى الكلام بقى حاجة تانية خالص بقى غير النص الاولاني النص الاولاني الكون وهو مقلوب الكون وهو ساير الكون وهو في ثورة عارمة على البشر النص التاني الكون هو جميل جميل ابداع خسارة والله العظيم يا جماعة خسارة المشاهد دي تعدي في الدنيا من غير ما تتدبر فيها خسارة السما الاعجازية دي تعدي من غير ما تبص لها وقلبك يذوب منها خسارة المناظر الطبيعية اللي ربنا ملا الدنيا بيها انك انت ما يبقاش ليك اي حظ من عبادة التدبر ربنا عارض لك الكون قبل ما يتقلب في شكل تاني خالص بقى الخنس ده عارفين يا جماعة الظابية الظابية الجميلة لما ذئب يطاردها تقوم الاول تخنس يعني ايه تقعد تستخبى ورا شجرة كده وتقعد ساكتة عشان ما يشوفهاش وبعد كده لما تطمن تقوم طالعه تجري لما تجري بقى لو فوجئت انه لسه بيطاردها تقوم تكنس يعني ايه تكنس الجوار الكنس تكنس يعني تدخل كناسها يعني تستخبى في العش بتاعها بقى او في البيت بتاعها كأن ربنا بيقولك النجوم دي عاملة زي ظابية جميلة شوية تختفي وشوية تجري وشوية تختفي تاني شوف ربنا بيشبه لك الكون بايه والليل اذا عسعس الليل لما يشتد ظلامه قوي الليل لما يجلهم قوي وبعد كده والصبح اذا تنفس كأن الليل ده كان مخلوق كابس على نفس الصبح كأن الصبح ده كان مكبوس على نفسه اول ما الليل اتجلى الصبح خد نفسه اخيرا الصبح اتنفس اخيرا تلاحظوا ايه يا جماعة تلاحظوا ان التشبيهات دي بتصور لك حالة المطاردة اللي كان اهل الحق موجودين فيها بتصور لك بالظبط ان اهل الحق دول عاملين زي النجوم هي بتهدي الناس ولكن كأن في حد بيطاردها زي ما الذئب بيطارد الظابية تستخبى شوية وبعد كده ترجع تجري في السماء تنور للناس تاني الدعاء النجوم الهداية بتاعت البشر لما يبدأ يحاصر ولا يبدأ يبعد ولا يبدأ يغيب وبعد كده الحق هيرجع هيرجع وهيظهر في السماء تاني زي النجوم وهيهدوا الناس تاني الحق قادم قادم بعد كده الليل ده تشبيه للباطل الباطل لما يعسعس بقى لما خلاص الباطل يملى الارض خلاص تبص تحس ان الباطل بقى مسيطر على كل حاجة ويتيالك يتيالك ان الحق مات خلاص من كتر ما اتكتم على نفسه فجأة الليل يروح والباطل يروح والصبح اذا تنفس ايه ده هو لسه الحق فيه نفس اه الحق لن يموت كأن التشبيهات دي يا جماعة بتشبه لك واقع المسلمين أيامها مطاردين بس ربنا بيقول لهم الحق قادم قادم والحق لن يموت أبدا تشبيهات عالية جدا في التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى ربنا بيقسم بده على إيه فلا أقسم بالكنس ال- فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ده مين ده سيدنا جبريل شوف ربنا وصف جبريل بايه واحد رسول يعني دعوة يعني بيرسل من الله يعني شغال في تنفيذ رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله داعية مجتهد في الدعوة الى الله مجتهد في تبليغ الحق رسول كريم كريم ده علو كريم عكس لئيم اللئيم لما تجيب حاجة تلئمها مع حاجة تلتئم مع حاجة يعني بني ادم مخلط في شوية خير وشوية شر شوية طهارة وشوية دنس ولكن كريم ده يعني كل قلبه مفيش فيه غير نور وايمان يعني معدنه اصيل قول رسول كريم يعني قلب طاهر قلب عامر بالايمان رسول كريم ثلاثة في قوة دين ربنا عايز قوة العبادة عايزة قوة تنفيذ التكليفات اللي ربنا بيأمرك بيها عايز قوة لازم خذوا ما أتيناكم بقوة لازم يبقى عندك قوة في دين ربنا عند ذي العرش مكين يعني ايه مكين يعني له مكانة عالية قوي عند ربنا يعني ايه يعني لما اشتغل في الدعوة وقلبه اتملى بالايمان واليقين او قلبه اصلا ربنا جبله على هذا الايمان واليقين وفي نفس الوقت بقى عنده قوة في انفاذ اوامر الله ربنا رفع مكانته هي دي الحاجات اللي ترفع مكانتك عند ربنا عايز تبقى مكين عند ربنا عايز يبقى ليك مكانة عند ربنا اجتهد في طاعة ربنا اجتهد في الحاجات الايات دي يا جماعة مقصدها علو همتنا مش بس ان إح- اول حاجة ان احنا نعرف سيدنا جبريل ونعرف امين السماء امين الوحي ايه مواصفاته والحاجة التانية علو الهمة انك تعرف ايه اسباب المكان عند ربنا عشان كده ربنا بيقول لك عند ذي العرش مكان عند ذي العرش ايه يعني لو ليك مكانة عند بشر زيك حقير ايه يعني لو ليك مكانة في نفوس ناس كلهم زيك هيموتوا ويتعفنوا تحت التراب انما المكانة الحقيقية عند الله المكانة الحقيقية عند رب السماوات والارض عند ذي العرش العظيم العظيم اللي يستاهل انك تشتغل عشان يبقى ليك قدر عنده انما اي حاجة تانية ما تستاهلش عند ذي العرش مكين مطاع ثم مكانته في بين ملائكة السماوات كله بيطيعه امين امين يعني متحمل امانات ومسؤوليات وتكاليف عظمى وسط اهل السماء والارض يعني شايل مسؤوليات عظمى وامين في ادائها وبيؤديها بامانه فانه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين عايز ربنا يرفعك عايز ربنا يخلي لك مكانه ما هو ربنا بيقول نرفع درجات من نشاء ربنا ممكن يرفعك لحد ما الناس كلها تتعجب ايه الرفعه دي ولكن لو انت تستاهل لو انت فيك من هذه المواصفات لو عايز تبقى مكين عند ذي العرش مكين لازم يبقى تبقى ذو قوه لازم يبقى عندك قوه في اخذ دين ربنا قوه في القيام قوه في الطاعه قوة في الدعوة لازم تبقى داعية الى الله لازم يبقى قلبك طاهر تبقى كريم القلب تبقى كريم المعدن تبقى معدنك نظيف قلبك نظيف لازم تبقى المواصفات دي فيك عشان تبقى عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون صاحبكم اللي هو مين سيدنا محمد سيدنا محمد لما صاحبهم ربنا بيقول ده صاحبكم ده انتوا عارفينه لازم اللي يصاحبك يشوف نور الدين في حياتك لازم اللي يصاحبك يبقى صحبته ليك حجة عليه قدام ربنا لازم سلوكك وكلامك وشكلك وكل حاجة فيك تنطق بالدين بحيث اللي يحتك بيك يبقى مجرد مصاحبته ليك حجة عليه قدام ربنا وما صاحبكم بمجنون مجنون هو سيدنا محمد من اولها اتقال عليه مجنون سيدنا محمد لما كلمهم عن الدار الاخره قالوا عليه مجنون يا جماعه يا جماعه انتوا زعلانين ليه يا اخوانا انتوا مش عايزين تضحوا عشان دين ربنا ليه مش عايزين تستحملوا الاخ اللي بيتكسف يكلم واحد احسن يكسفه لو دعا الى الله سيدنا محمد اتقال عليه مجنون عليه الصلاه والسلام سيدنا سيدنا يونس في بطن السفينه في هوان اكتر من كده لما سيدنا يوز يونس عليه الصلاه والسلام يتشال يشيلوه من ايديه ورجليه نبي نبي من انبياء الله العظام يرموه من السفينه في البحر في هوان عند الناس اكتر من كده طب كان واحد يقول يا جماعه ده راجل صالح طب كان حد يدافع عنه انما تخيل لما تهون عند الناس لدرجه انهم يشيلوك ايدين ورجليك يرموك في البحر عارف انك هتموت شوفوا سيدنا لوط لما جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وهو قاعد في بيته وبناته موجودين والضيوف عنده الملائكة ويجوا يكسروا عليه الباب ويقعدوا يزقوا الباب سيبنا احنا لازم ندخل عشان نأتي الضيوف بتوعك عشان نفعل بالضيوف بتوعك الفاحشة وهو قاعد يزق الباب وهم بيزقوا الباب ومصرين يدخلوا يقول لهم طب بنات امك انا ممكن ازوجهم ل- ل- لحد منكم بس سيبوا الضيوف بتوعي وهم يزقوا في هوان عند الناس اكتر من كده في حد ممكن يهون في صدور الناس اكتر من كده يا جماعه ده الطريق ده الطريق ولازم ما نستسهلوش ولازم نستحمل ولربك فاصبر امال لو ربنا قال للنبي ليه ولربك فاصبر في الاول الطريق مش طريق بشوات الطريق ده انت بتشوف فيه عطاءات و و و ولكن لازم تصبر لربنا هتشوف فيه سراء محدش شافها وممكن تشوف فيه ضراء ليه عشان ربنا يمتحن قلبك ويمتحن صدقك ويمتحن ثباتك ويمتحن انت تستاهل الملك الاعلى في الفردوس الاعلى في جوار الرحمن ولا لا لازم لازم حجارة سفهاء الطائف تجمي رجليك والا تبقى ما انتش على الطريق لازم الحاجات دي تشوفها والا انت ما دقتش اللي هم دقوه يبقى ما مشيتش في الطريق اللي هم مشوا فيه لازم يا اخوانا نفهم العلامات دي وما صاحبكم بمجنون احد اخوة التبليغ لما كان يسمع الايات اللي في اول سورة الانبياء لما قالوا عن النبي مجنون وس- وشا- وساحر وكاهن كان يبكي يبكي ليه لانه عايش لانه مجرب انه يفوت على الناس في البيوت ويكسفوه مجرب ان الناس تقول عليه مجنون لما يقف يكلم الناس في الشارع مجرب مجرب عشان كده عاش لو انت عشت الدعوة اللي النبي دعاها هتعيش في الايات دي وهتبكي فيها ليه لانك هتحس النبي عليه الصلاة والسلام تعب قد ايه عشان بعد 1400 سنة درس زي ده يتعمل ومساجد زي دي تتبنى ودين زي ده ينتشر يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام تعب قد ايه عشان الدين يقوم لازم تعب عشان الدين ينتشر لازم ناس تتعب وتضحي وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين رأى سيدنا جبريل وما هو على الغيب بضنين ضنين يعني ايه ضنين اللي يضن بالحاجة اللي هو يبخل بيها لا لا لا اخدها انا لنفسي حدش ياخدها مني هو ده الضنين البخيل اللي عايز الحاجة لنفسه يعني ايه على الغيب بضنين يعني سيدنا محمد ما كانش بيبخل بالعلم اللي بيعلمه عن الجنة والنار وما لا تراه العيون كان بيقوله لكل الناس طب يعني ايه يعني يا اخوانا في ناس اتخذت الدين تجارة في ناس زي القساوسه بتوع ال... بتوع النصارى الدين عندهم اداه للتحكم في اتباعهم زي للاسف بعض الشيوخ الجماعات للاسف هو يقول لك انت عايز تيجي واربيك واعلمك على شرط ايه انك تمشي ورايا انك تمشي في الجماعه بتاعتي ايه ده ايه ده انت تعلمني عشان دين ربنا ينتصر مش تعلمني عشان الجماعه بتاعتك يعني قبل كده احد الناس احد شيوخ يعني في جماعه من الجماعات كان رحت له قبل كده عشان يعلمني زمانه في الكليه فمرضاش فمن فترة قريبة بعاتبه فبقول له إن انا جيت لك عشان تعلمني وانت مرضتش قال لي ما انا كنت لو علمتك مش هتمشي ورايا قلت له هو انت كنت عايزني امشي وراك هو انت بتعلمني عشان امشي وراك ولا عشان دين ربنا هو احنا بنتعلم ليه يا اخوان هو انت لازم تذلنا عشان تعلمني انت لازم تستعبدنا عشان تعلمني انت عايز تصرف وجوه الخلق ليك ولا لله انت عايز الدين ينتشر في امة محمد ولا الرقاب تخضع ليك انت يكون الدين كله لله ولا يكون الدين ليك والخضوع ليك انت يا اخوانا اتبعوا من لا يسألكم اجرا الشاب اللي يقول لك امشي مع مين في جماعات وفي دعوات وفي اتبعوا من لا يسألكم اجرا اللي بيعلمك ومش عايز حاجة منك اللي بيكلمك عن ربنا ومنع عينيه انك تعبد ربنا اللي لما تيجي يعلمك ويلاقيك ماشي وراه يقول لك ويلاقيك ماشي وراه يقول لك ما على هذا علمتك انا علمتك عشان ربنا يرضى عني وانت تعرفه وتعرف الناس بيه زي سيدنا ابن عمر كده لما لقى الناس ماشيه وراه قال لهم لا انها ذله للمتبوع فتنه للتا... انها ذله للتابع انها ذله للتابع فتنه للمتبوع لا احنا ما بنعلمش الناس عشان تمشي ورانا احنا ما بنعلمش الناس عشان تجيلنا احنا بنعلم الناس عشان ربنا يعرف ويعبد في الارض وما هو على الغيب بضنين زي والعياذ بالله بعض الناس اللي واخدين الدين اداة للوصول للدنيا لا احنا بنعلم الناس كل معلومة نعرفها ما بنضنش بمعلومة ما بنتحكمش في الناس في العلم زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين باقي الملابسة ولا اي ضن بيضن بيه على امته من خير كل خير ربنا اداهوله عرفه لامته كل حاجة ربنا علمها له علمها لامته عليه الصلاة والسلام ليه لانه يريد ان الناس كلها تبقى علماء في الدين وتبقى عباد لله وما هو على الغيب شوف كلمة على ديت للناس اللي بتحب التفسير وتتذوق على على دي فيها حرص زي واحد لقى كنز وبيمد ايديه على الكنز على الغيب على الكنز كأن المؤمن ده العلم عن الدار الاخرة كنز بالنسبة له لانه بيزود ايمانه المؤمن يا جماعة بيحب انه يعرف الغيب يحب انه يعرف ايه الملائكة وايه عبادتهم وايه الجنة وايه النار وايه عظمة ربنا وصفاته ليه لانه مؤمن بالغيب ولانه عايز ايمانه يزيد وما انما اللي يقول لك سمعنا الدار الاخره تطرف ايه ايه الجهل ده ايه الجهل في دين ربنا الناس دي ما بتقومش الليل الناس دي ما هياش ما بتقراش قران الناس دي ما بتقراش قران تشوف في كل صفحه كلام ربنا عن الدار الاخره وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم يا الهي النبي يتقال على كلامه كلام شياطين يا الهي شوفوا يا جماعه النبي اتقال عليه وكلام خبيث رجيم يعني مرجوم ما هو ما دام كلامك كلام رجيم يبقى لازم تتراجم انت كمان يعني كلام له ما وراءه من الرغبة في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون هتروحوا فين هتروح فين من ربنا اين تذهبون زي واحد فضل ماشي في نفق ماشي ماشي جه في الاخر لقى النفق سد قدامه سد فوقه سد يمينه سد شماله سد هيروح فين سكة المعصية دي سكة سد فأين تذهبون سكة المعصية دي سكة آخرها النار سكة المعصية دي سكة اللي يروح ما يرجعش ممكن لو دخل فيها ينزل عليه خاتمة سوق ما يلحقش يرجع سكة المعصية دي سكة ضلمة فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين من أولها لازم تعرف إن الدين ده نازل عشان الدنيا كلها يا إخوانا يا إخوانا إحنا ورانا مهمة كبيرة أوي يا جماعة اللي قاعد يقول أصحابي عايز أدعو أصحابي وع- يا ابني أنت لسه هنا أنت لسه ما اكتئبتش في الدعوة يا جماعة إحنا هنسيب بتوع أدخال إفريقيا يدخلوا جهنم يعني يعني إحنا هنسيب قبائل سيبيريا تدخل جهنم يعني احنا هنسيب سكان غابات الاستوائية في امريكا الجنوبية يدخلوا جهنم يعني احنا هنسيب هنسيب الناس دي تدخل النار يا جماعة الناس دي مين اللي هيدعوها يا اخوانا مين لما بفتكر سيدنا ابراهيم ورحلة سيدنا ابراهيم في نشر التوحيد على الارض لف الارض بلد بلد عشان ينشر التوحيد فيها عليه الصلاة والسلام مين يا جماعة مين يسخر حياته لنشر التوحيد في افريقيا يلف افريقيا دي مدينة مدينة ينشر الدين فيها وينشر الاسلام فيها مين يا جماعة مين مش ده الدين اللي احنا بنتربى عليه ان هو الا ذكر للعالمين احنا لغاية الوقت قاعدين نمشي جوه الجزمة ده احنا قاعدين ندعو في الملتزمين مش حتى خرجنا لغير الملتزمين ده احنا قاعدين ندعو في بعض لسه ما خرجناش غير الملتزمين نصحيهم عشان نخرج احنا وغير الملتزمين للكفار نحييهم بلا اله الا الله محمد رسول الله لسه لغايه دلوقتي لسه بنمشي جوه الجزمه ان هو الا ذكر للعالمين المهمه كبيره وعايزه رجاله كبار وعايزه نفوس كبيره وعايزه ناس شهوات الدنيا مش مستذلاها وعايزه ناس ال- عوارض الدنيا الحقيره ما بتعطلهاش ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء لمن شاء كلمة خطيرة جدا لمن شاء عارفين اللي قاعد يجادل ده بيجادل ليه لانه مش عايز ما عندوش رغبة حقيقية عارفين اللي بيقولك الكلام ده انا عارفه بيقول كده ليه لانه مش عايز مصيبة اللي مش عايز ده نوعين اللي مش عايز ده نوعين نوع مش عايز دين اصلا ده ما هوش معانا اصلا ما هوش موجود ده مش عايز دين اصلا مش عايز يسمع اصلا ونوع معانا ما هوش عاوز برضه مش عايز ايه مش عايز يتطور عن المرحله اللي هو فيها خلاص هو جه عند مرحله معانا وقال بس انا كده راضي خلاص وقف عند كده ما هوش ع... يقول لك انا مش عايز ابقى زيك انا مش عايز ابقى داعيه انا راجل كده كويس وخلاص وديني بحضر لي ساعه بسمع كلام عن الدين بس ما عندوش طموح انه يزيد عن كده عشان كده الايه دي بتقول لك ايه لمن شاء منكم ان يستقيم بتقول لك ايه بتقول لك انك انت وصولك في الطريق الى الله على قدر رغبتك في قطع الطريق على قدر رغبتك على قدر ما انت راغب عشان كده فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب على قد ما انت راغب هتفضل منطلق وهتفضل سائر في الطريق الى الله ف لمن شاء منكم ان يستقيم مين فينا اللي عنده الرغبة الصادقة هي الرغبة دي الحقيقية الرغبة انك عايز انك عايز يا رب انا نفسي ابقى داعيه يا رب انا نفسي اقف على ثغر من ثغور دينك يا رب انا نفسي ابقى عابد يا رب انا نفسي انا والله يا رب ما عايز حاجه ولا عايز انا مش عايز حاجه غيرك يا رب الرغبه هي دي اللي ربنا بيفتح عليك فيها لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الافتقار معاني الصور الاولى بقى اللي بتملا قلبك بالافتقار اللي بتعرفك انك مش هتتقدم خطوه واحده من غير ربنا اخ بعت لي رساله من يومين على المحمول بيقول لي اخ بيوعظني يعني بيذكرني بالله جزاه الله خيرا بيقول لي مشكلتك حلها في حرفين بييجوا بكلمتين فاهمين الرسالة يا جماعة مشكلتك حلها في حرفين اي كن لو ربنا قال كن اي حاجة في حياتك تتحل بييجوا بكلمتين اللي هم يا رب كلمة يا رب ربنا يستجيبها يقول كن حياتك كلها مشاكلها تتحل هي دي يا اخوان مشكلتك حلها في كلمتين يا رب ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان هو يذلل ليك اي شيء يا جماعة يا اخوانا ده ربنا بيصنع المهد بين يوم وليلة يعني بي يعني مش بي مش بيصنع داعية المهد المنتظر ربنا بيصنعه بين يوم وليلة يعني ربنا ممكن بين يوم وليلة تبقى ولي من اولياء الله من الصديقين والمقربين والسابقين بس انت بلناش امل غير كلمة يا رب والله يا جماعة احنا يا جماعة حاولنا كتير مفيش من سكتنا السكة سد مقفولة ملناش غير كلمة يا رب هو الطريق الوحيد اللي احنا نوصل بيه عشان كده انا بوصيكوا انك انت ثبت كل يوم وثبتي كل يوم ربع ساعة ربع ساعة بالليل إيه قبل الفجر قبل ما تنام بقى يعني ثبت في وقت كده ربع ساعة تمسك اي كتيب دعاء وترفع ايدك وتقعد تتوسل لربنا باللي فيه تقعد اتعلم انك انت الدعاء ده يبقى ورد في حياتك غير انك انت ماشي تدعي ليك وقت معين بترفع لو بتقوم الليل ساعة خلي تلات ارباع ساعة صلاة وربع ساعة دعاء بس تبقى ناحيه القبله وترفع ايدك واقعد تقول يا رب اتعلم كلمه يا رب اتعلم التضرع يا اخي يا جماعه مش عايزين نخبن في اعظم صفقه في حياتنا صفقه الدعاء صفقه كلمه يا رب وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين اسهل حاجه والله العظيم اسهل حاجه معامله ربنا سبحانه وتعالى اسهل حاجة انك تعامل ربنا بس احنا مش عارفين نعامله مش عارفين مش عارفين نستخرج من خزاينه اللي احنا عايزينه مش عارفين يا اخوانا وربنا واحد في الدنيا ولا ولا استغفر الله العظيم ولا حد من اللي انت بتروح لهم في الحكومة ولا المصالح واحد بيلف عليك ويدور عليك عشان يطلع عينيكم في الاخر ما تاخدش منه حاجة هو رب اي حد انت بتعامله في الدنيا بيعاملك عشان ياخد منك انما ربنا بيعاملك عشان يديك يا جماعة معاملة ربنا سهلة بس اهم حاجة ان قلبك ما يزيغش ما يلتفتش عن ربنا مش شوية تبقى مقبل عليه وشوية قلبك ينحرف عنه انت اللي بتلف وتدور انت اللي ما تستاهلش انك تتعامل كويس احنا اللي ما نستاهلش انما ربنا معاملته اسهل معاملة واربح معاملة واعظم معاملة احنا اللي مش عارفين نعامله لان احنا مش صادقين لان احنا مش مستقيمين لان احنا شوية قلوبنا راغبة الى الله وشوية قلوبنا راغبة عن الله سبحانه وتعالى يعني سورة التكوير اللي احنا كنا معاها النهاردة دي السورة السبعة السابعة فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الصور اللي الصحابة اتربوا عليها يعني صورة النهاردة اتمنى يا جماعة ان الليلة ان شاء الله نقوم الليل بالعشر صور الاوائل قدر ما نستطيع اللي نزلوا على سيدنا محمد في بداية مكة حد عارف العشر صور دول ايه ها المزمل المدثر اقرأ اقرأ ما اقرأ العلق نون والقلم وما يسترون الفجر الليل الاعلى التكوير هتنسوا التكوير ها تبت يد ابي لهب وتب والاخيرة الفاتحة عشر صور العشر صور دول جربوا كده قلوبكم شكلهم ايه جربوا المعاني اللي فيهم انتوا فين منها جرب كده اما النهارده بالنهار كده تروح بسرعه تلحق تقراهم كده وبعد كده بالليل تصحى تصلي بما تيسر منهم وسوره التكوير تصلي بقى على قد ما تقدر بقى عشان ايه اطول ما يكون عشان المعاني اللي فيها ترسخ في قلبك ما تروحش من قلبك باذن الله سبحانه وتعالى نشوف يا جماعه يعني قبل ما اسيبكم انا طبعا بذكركم ان الاخوات باذن الله ان ما حدش من الاخوه ينصرف قبل 10 دقائق من انصراف الاخوات يعني انا اول ما اخلص هنسيب 10 دقائق انتوا قاعدين تقولوا اذكار المساء بتاعتكم باذن الله وانا اقول اذكار المساء بتاعتي برضه باذن الله والاخوات ايه ينطلقوا ما, ما نشوفش ولا يعني ايه ولا نقبس وتبرى الجامع ان شاء الله بعد 10 دقائق إيه إيه هتعملوا ايه يا جماعه قبل رمضان رمضان لسه عليه شهرين يا اخوانا هتعملوا ايه هتجتهدوا قد ايه المشروع لازم تركز ما تسيبهاش كده لازم تركز رمضان لسه عليه شهرين القران 30 جزء يعني 60 حزب ولسه 60 يوم باذن الله اما كل يوم تمسك حزب اسمع كلامي اسمع كلامي فتح عينك تاكل بقلاوه باذن الله اما كل يوم تمسك حزب تقراه بالنهار بتدبر يعني بعد الظهر كده مثلا ولا قبل الظهر تروح تهجر في الجامع وتقعد تمسك الحزب ده تقراه كده بتدبر وتعيش معاه على قد ما تقدر وبالليل تقوم بيه تاني يبقى انت كده ايه مرتين اهو ولو تقدر كمان بقى بعد المغرب ولا بعد العصر تجيب مثلا شريط بقى للشيخ الغامدي ولا شيخ مشاري ولا حاجة في الحزب ده تسمعه لان من ضمن انواع هجر القرآن هجر السماع هجر السماع انك ما بتسمعش لازم يبقى الحزب قريته بالنهار حضرته وسمعته سبته يتنزل على قلبك وقمت بيه بالليل يبقى انت قبل ما رمضان يجي ان شاء الله هتكون خلصت القرآن او معظم القرآن مريت عليه يبقى انت كده يدخل رمضان وقلبك حي لو انت عايز كمان بقى يعني راجل بقى عايز كمان تشد اكتر يعني بيبقى فيه سلاسل على النت زي مثلا سلسلة الطريق الى القرآن كده وفي حاجات تانية ان شاء الله لو دورته في اسلام وايه ممكن تلاقوا زيها إيه تلاقي سلسلة شرحت لك الايه كل جزء في ساعة ال 30 جزء كل جزء في ساعة انت هتمسك الجزء تسمع نص نص شريط او كل يوم انت تسمع شريط قبل ما رمضان يجي يبقى انت مريت فهما على كتاب الله كله مريت فهم اجمالي على كتاب ربنا يعني لو انت عملت كده يبقى انت كل يوم قريت حزب بالنهار وسمعته من احد القراء اللي انت بتحبهم نزل على قلبك وصليت بيه قيام بالليل زائد او ناقص بقى يعني على حسب طاقتك انك سمعت كمان حاجة في فهم هذا الحزب يبقى انت كده مجاهد يبقى انت كده بتتربى بتتبني لازم تتبني ايام يعني ايام الكليه لما كنا نحضر دروس الشيخ محمد ربنا يبارك فيه يا رب وينفع بيه الشيخ محمد يعقوب كان لما يقول توصيات كان في ناس بتروح تنفذ وناس ما بتنفذش شوف اللي نفذ ده ربنا سبحانه وتعالى استعمله بعد كده ازاي واللي ما بينفذش سمع كلمتين ومشي لازم تنفذه يا جماعه لازم تنفذه الحاجات دي يعني يعني الواحد يعرف ناس اتبنت بسببها حته انك انت تشوف شويه قر... يعني جزء من القران حزب ربعين مش شرط حزب يا سيدي خليه ربعين يا سيدي خليه ربع بس تعمل كده انك انت تسمعه وتقراه بتدبر شديد وتكرار للآيات المؤثرة وتصلي بيه قيام ليل وتقعد تعرضه على قلبك مرة بعد مرة وتقرأ اي حاجة في فهمه او تسمع اي حاجة في فهمه كده بتتبني قسمها مش شرط تخلص القرآن كله على رمضان يا سيدي نص يا سيدي خمس اجزاء بس تبقى عملت حاجة تبقى مركز ركزوا يا جماعة ركزوا يا اخوانا ركزوا في حاجة اللي مش هيعمل كده يركز في حاجة يشوف هيعمل ايه لازم خطة لازم تمشي بخطة عشان ما تتخطفش عشان ما تتسرقش ما تنسوش باذن الله سبحانه وتعالى صيام الخميس بكره وما تنسوش باذن الله سبحانه وتعالى ال- غير الخميس بكره في ايه بقى تاني اذكار المساء ودرس الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه الاخ عايز علاج لكثره النوم وتضييع الوقت وقله الدموع يا سيدي ده جمع كل علامات ال كثره النوم ما هوش مرض عشان تعالجه كثره النوم عرض لمرض يعني ما تقعدش تجاهد نفسك في النوم وبعد كده تصحى حاطط ايدك على خدك لا انت قادر تعمل حاجه ولا يا سيدي مش المهم هتنام قد ايه المهم اما تصحى هتعمل ايه المهم اما تصحى هتعمل ايه فالنوم ده عرض لمرض القلب اصلا والنوم القلب سيب قلبك يصحى اجتهد على قلبك فترات الصحيان وانت لوحدك النوم هيقل و- ويا جماعه يعني النوم مش هيقل غير لما تستعمل اما تتشغل في صناعه معروف وراك الساعه 9 الصبح مشوار عشان هتنزل اسر فقيره ولا هجيب أك- ساعتها هتصحى غصب عنك حتى لو نام الساعه 7 الصبح حتى لو الساعه 8 وعندك آه، اخ هتفوت عليه بالليل عشان هت... هتسمع له قران او هتسمع او هيسمع لك قران او درس تجويد وعندك درس علم بعد المغرب وع... سا... لما هتشغل نفسك بالطاعه الكلام ده كله هيروح الكلام ده كله هيروح كل دي علامات تضييع الوقت لان ما وراكش حاجه تعملها ما لازم وقتك يضيع يعني انت اشمعنى ايام الامتحانات بنقتل نفسنا في المذاكره وفي باقي الايام من... لانك انت م... حاسس انك الوقت وراك حاجه فكل ده اعراض لمرض ان مفيش طاعات حقيقيه انت منشغل بيها اشغل نفسك بالطاعه اشغل نفسك بالطاعه اشغل نفسك ار... كل باب طاعه تلاقيه قدامك اشغل نفسك بيه ا- اخوه مجتهده في الدعوه روح امشي معاهم ط- حد بيعلم علم روح خد مجموعه عنه اه، عباده ثبت خلاص القيام يبقى القيام ده ورد ثابت في حياتك هكذا هكذا جماعه شرعيه الفجر خلاص يبقى الفجر وجلسه الضحى هناك في ناس هناك بتقعد تشجعني واشجعها ما حجم القرآن أسئلة فقهية ربنا يرحم خالك يا رب ربنا يرحمه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين السلام عليكم طاعة وطاعة فطاعة فطاعة ثم معصية شديدة فجأة ما السبب احنا قلنا في الاول ان اللي بيعمل طاعة وبعد كده يقع او يغفل ده بسبب ان هو ما شغلش نفسه بطاعة تانية فورا ما تسيبش نفسك تاخد فرصة انها تفكر في معصية اشغل نفسك بطاعة ازاي ما هو يا اخوانا اجروا يا اخوانا في تحفيظ القرآن احضروا كل دروس العلماء الشيخ حسان والشيخ مصطفى له درسين او اكتر احضر اطلبوا علم احفظوا قرآن اتعلموا تجويد اه، انزلوا ادعوا الله يا اخوانا ما ال ال ال الواقع مفتوح اهو انت مكسل ليه انا وكافل اليتيم في الجنة كأتين على السلام اه طبعا رفقة النبي في الفردوس الاعلى ان شاء الله على الظهر رأيت كأن يوم القيامة وكأننا طائر او متشال على جناح طائر فالناس قالت لي الفين الى اين فقلت الى الرسول يا سيدي اصلا بقى الرؤيا بدأ يقول كلام غريب كده أما وجد الشيطان غيري وغيرك لا يلعب به مكفرات ذنوب الأسرار مكفرات ذنوب الأسرار يعني والله زي أي ذنوب وإن كان قدرها أعظم من أي ذنوب إيه، احنا قلنا ذنوب الأسرار اللي هي نفاقا ورياء مش ذنوب السر اللي هو واحد مكسوف يعني عادي طبيعي أي حد بيذنب يذنب في السر ده لو أذنب في العلن يبقى والعياذ بالله مفسد في الأرض إنما عموما مكفرات الذنوب هي طاعات طاعات الأسرار برضو يعني طاعات الأسرار زي قيام الليل قيام الليل يا شباب الله يهديكم طب عليكم انتوا غلابه والله العظيم يا ابني مشكلتكم كلها والله العظيم قسما بالله حلها في ساعه قبل الفجر تصلي وتدعي كل حياتك هتتحل متوهين نفسنا ليه وتعبين نفسنا ليه وواخدينها بالدراع ليه واللي مكتئب واللي حزين واللي محبط واللي وقع واللي اذنب مشكله ذنوبك انك في الثلث الاخير قبل الفجر بساعه تقول يا رب اغفر لي ومشكله مشاكلك انك قبل الفجر بساعه تقول يا رب فرج كربي ومشكله ال- ال- اجتهادك في الدين و- وفساد قلبك انك قبل الفجر بساعه تقول يا رب صلح لي قلبي وصلح لي دين احنا تعبانين ليه يا اخوانا الموضوع بسيط والله العظيم الموضوع بسيط جدا التكييف التكييف آه، آه، آه، يعني القائمين على المسجد ربنا يبارك فيهم عايزين يعملوا تكييف عايزين يكيفوا المسجد عشان الساونا اللي الاخوات قاعدين فيها تحت والحر اللي الاخوه قاعدين فيه فوق عشان الاخوات يخسوا برضو يعني برضو يعني كل حاجه لها اثر دنيوي جميل برضو مفيش اللي, اللي عايز يتبرع بالتكييف يا جماعه مشروع تكييف المسجد هياخد حوالي 20000 جنيه خلاص الاخوه الغلابه يعني زي كده ايه خلوهم على جنبه بالتاكيد في ناس ربنا مديها سبحانه وتعالى ومعينها يعني فلو حد مستعد انه يشارك في تكييف المسجد او حتى تكييف اماكن الاخوات يبقى ايه إيه، ربنا سبحانه وتعالى يجزيه كل خير اللي معاه مروحه برضه مؤقتا عم الموضوع ده يتحل اللي عنده مروحه كده صغيره في بيته ولا حاجه هو جاي يجيبها يتصدق بقى على الاخوات الغلابه اللي تحت وفوق دول يعني ايه ن- نحاول نساعد في ايه حل مشكله آه، ال- هل ندم أهل الجنة على الساعات التي مذكور فيها الله تعالى ي- ينافي أن الجنة ليس فيها حزن مش المقصود الندم بمعنى أن هو ندمان وقاعد زعلان إنما يعني كان إمكانك أنك تبقى في مقام أعلى الجنة ليس فيها حزن وكل واحد في الجنة بيرى أن مقامه يعني مفيش حاجة أحسن منه. بالنسبة لطلبة كلية الطب الفرقة الخامسة الامتحانات بعد رمضان مباشرة كيف تنظم الوقت بين المذاكرة والعبادة والله انا اعرف احد الاخوه ومتعين في الكليه دلوقتي كان بيدي درس كل يوم الصبح بعد الفجر لغايه ليله امتحان الجراحه يوم امتحان الجراحه وايام امتحانات الكليه يعني سبحان الله العظيم ياما يعني اللهم لك الحمد ادينا دروس وكتاب يعني يا حبيب قلبي الموضوع بسيط والله الموضوع ده انت لو ثبت ساعتين في اليوم تذاكر فيهم ثلاث ساعات اربع ساعات في اليوم تذاكر فيهم هتلاقي نفسك بعد شهر واحد خلصت كل اللي عليك الموضوع بسيط يا جماعه عايز جديه جديه عايز جد الشيخ محمد حسن كان بيعمل العكس بقى اما كان في الكليه مش كان بيثبت اربع ساعات لل كان بيثبت اربع ساعات لا معلش كان بيثبت اربع ساعات للمذاكره في الكليه وباقي اليوم للدين صح ولا غلط او كان بيعمل العكس تقريبا كان بيثبت اربع ساعات لطلب العلم وباقي اليوم يعمل اللي هو عايز يعمله انا مش عارف افرغ خالص من طلبات بابا عشان انصب بابا عشان ايه مش عارف يعني والده بيطلب منه حاجات كتير جدا ومعتمد عليه في كل حاجه يا بختك يا بختك اللهم اغفر لبا- لابائنا يا رب والله العظيم يا جماعه الواحد خدم والده يعني اللهم لك الحمد على قد ما قدر ولما والدي مات عضيت على ايدي على كل لحظه حسيت ان انا قصرت في خدمته فيها يا بختك يا ابني ده انت ربنا جايب لك باب بر الوالدين على طبق من ده هو انت لو والدك ما احتاجكش ولو ما تعبش ولو والدتك ما احتاجتكش في حاجه امال هتبرهم في ايه هو احنا اصلا طبيعي بنبر في ايه هو اهالينا عايزين مننا حاجه اهالينا قاعدين يدونا كل حاجه ما بيحتاجوناش غير لما بيقعوا بقى بيمرضوا بيتعبوا بيحتاجوا يا بختك يا ابني انت مستعمل ده انت مستعمل أع... يعني زيك زي اللي قاعد يطلب علم للنهار تفانى تفانى وكل ما والدك يناديك قول في صدرك لبيك لبيك اللهم لبيك لانك بتلبي ربنا مش لابوك يا جماعه العبوديه يا جماعه ال- ال- العباده ان بعمل اللي على مزاجي يعني انا عايز اطلب علم انما العبوديه انك تخدم ابوك اولى ليك الوقت من اي حاجه واجتهد في الدعاء والله العظيم يا ما يعني بص اصل كلنا مرينا بالكلام ده ويعني شفنا يعني اقول لكم ايه يعني يعني يعني اللي ممكن دروس تفرغ في في حكايته وسبحان الملك وربنا وما كان الله ليضيع ايمانكم انت فاكر ان ربنا هيضيع دمعه نزلت من عينك في قيام الليل بتقول له استعملني يا رب انت فاكر ان ربنا هيد- هيضيع زفره هم صادق من قلبك انك نفسك تشتغل في الدعوه او تطلب علم والله ربنا ما يضيع ده عليك ولكن اس- است اخضع لعبوديتك لله وشوف ربنا هيفتح عليك بسبب دي قد ايه انت تعرف ربنا يفتح عليك بسبب ايه انت م... احنا كلنا متخيلين ان الفتح بسبب الدعوه وبسبب ال... ال... ال... العلم لا خليك انت اجتهد انت في بر ابوك ما دام هو محتاجك جدا بالمنظر اللي انت بتقوله ده محتاج بالمنظر الشديد ده خليك اجتهد فيه واجمع ما بين بر وما بين العباده بس بس والدعاء وشوف ربنا يفتح لك قد ايه يا جماعه مش ما نصغرش دماغنا انت مستعمل يا ابني بفضل الله مع انه صحيح معافى وماله بس معتمد عليك ايه المشكله يعني ولازم بس هو فاكرني اما ده انت بنت ربنا يبارك فيك يا بنتي وماله يعني وانت اما وانت هتخدمي مين احسن من ابوكي فاكرني امه وماله هي مش عارف والله بقى ان عندي 19 سنه وهو عنده 57 سنه يقعد يقول لي لا لا لا, لا. ده هو واضح ان هو بيحبك حب فظيع ومتعلق بيكي تعلق رهيب ويعني والله ربنا يقدرك على طاعته يعني هو ايه يعني ممكن يكون طلباته فيها حق. يا ربنا يقدرك على طاعته يا ستي وربنا يرزقك زوج صالح يا رب انت وكل الاخوات اللي معانا يا رب اللي ما اتجوزوش وتخلصوا بقى من كل عايزين سلسلة عن السيرة وسلسلة عن الصحابة ومحاضرات عن فن الدعوة وجزاك الله خيرا والله طولة العمر ت- مع توفيق الله تبلغ الأمل يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا واقفون على بابك عاجزون اللهم إنا حاولنا مع أنفسنا وعجزنا اللهم إنه لا بلاغ لنا إليك إلا بك اللهم إنه لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بك اللهم إنه لا حول عن القيام ولا قو... لا حول عن النوم ولا قوة على قيام الليل إلا بك لا قوة على الصيام إلا بك لا قوة على طلب العلم إلا بك لا بلاغ إليك إلا بك اللهم بلغنا إليك اللهم أعنا على السير إليك مددك يا رحمن يا رحمن السماوات والأرض أمدنا بمدد من عندك اللهم أمدنا بالإيمان في قلوبنا والعلم في صدورنا والعون في خطانا اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك اللهم اجعلنا راغبين إليك اللهم اجعلنا لك مخلصين لك مخلصين مسلمين لك سلما لك اللهم لا تجعل في قلوبنا حظا لأحد غيرك اللهم لا تجعل لنا هدف غير طاعتك يا رب العالمين استعملنا استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا استعملنا في كل لحظة من أعمارنا اللهم إنا عجزنا اللهم إنه لا طاقة لنا بإصلاح أنفسنا لا طاقة لنا بإصلاح قلوبنا لا طاقة لنا اليوم لا طاقة لنا اليوم إلا بك لا طاقة لنا اليوم إلا بأيدك لا بلاغ لنا إلا بعونك لا رشاد لنا إلا بتوفيقك اللهم علمنا اللهم فهمنا اللهم أعنا اللهم استعملنا اللهم سددنا اللهم أصلحنا اللهم ثبتنا اللهم زدنا وارفعنا نعوذ بك من الحور بعد القور نعوذ بك من ترك قيام الليل بعد أن قمنا نعوذ بك من ترك الذكر بعد أن عودت ألسنتنا على ذكرك نعوذ بك من أن ننحرف بعد أن قذفت في قلوبنا الرغبة إليك اللهم اشتبينا واستعملنا اللهم اخترنا اصنعنا على عينك اصطنعنا لنفسك اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم زوج الصالحين منا بالصالحات وزوج الصالحات منا بالصالحين يا رب العالمين وفرج كرب المسلمين واهد شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم اهديهم على ايدينا اللهم اهديهم على ايدينا اللهم ارفع راية الحق على ايدينا اللهم انصر بنا دينك اللهم انصرنا وانصر بنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك